بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن شاء الله تعالى نقضي ليلتنا المباركة هذه مع الجزء الثامن والعشرين بعد سورة الحديد من الجزء السابع والعشرين وسورة الحديد سورة مدنية والحديد رمز للقوة قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال بعض المفسرين القوة يعني الحديد لما أن الحديد يصنع منه الدروع والسهام والرماح وما إلى ذلك من آلات الحرب والسورة في صلبها تدور حول هذا المحور وهو إعداد قوة للأمة الإسلامية تدافع بها وقت الحاجة عن نفسها وعن دينها فرمز الله إلى ذلك بالحديث وقال سبحانه وتعالى في ثنايا السوره آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير إلى أن قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني ومن أنفق من بعد لا يستوي هذا مع هذا أولئك أعظم يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وهكذا يأمر الله المؤمنين بالإنفاق في سبيله لإعداد قوة تكون درعا آمنا ومحصنا للأمة الإسلامية وفي سبيل ذلك يذكر الله تعالى حال المنافقين الذين يثبطون المؤمنين عن العمل الصالح وخاصة في أمر الجهاد واحد يتصدق يستهزأوا به ما الإيش اللي شوية دول جايب معرفش جاي يتبرع بعشرة جنيه عشان جيش عشان غزوة واستهزأوا به انه جايب حاجة قليلة وآخر جاء بشيء كثير تبرع بمليون جنيه يقول لك ده مرائي ومنافق ما فعل ذلك إلا مراءة للناس فلا يتركوا من أنفق قليلا ولا من أنفق كثيرا وبينهم وبين بعضهم وبين من يثق فيهم يذكرونهم بحوائجهم وأهاليهم هتنفق ليه يا عم اللي يحتاجوا بيتك يحرم على الجامع طب معالك أولى وكذا وغيرك هينفق وانت يعني من أثر أثرياء الناس والعالم يعني وهكذا يقعده عن الإنفاق والمشاركة في سبيل الله فتكلم الله تعالى في هذه السورة عن المنافقين وماذا يجري لهم يوم القيامة آه كذلك لأن الأمر فيه إنفاق وبذل وعطاء والنفس طبيعتها شحيحة وبخيلة فزهد الله في أمر الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره يعني الدنيا كشيء من المطر نزل على الأرض أنبت الله به النبات هذا النبات سرعان ما اصفر واسود وصار حطاما وهشيما تذروه الرياح فأحسن است- استعمل هذه الدنيا فيما هو نافع ادخرها للآخر ادخرها للآخرة هذا هو الأفضل ولذلك يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين آه، بعض الناس بتسأل بقى بيقول لك يعني لما الجنة عرضها كعرض وفي آية تانية عرضها عرض السماوات إيه؟ والأرض أمال طولها ممدود فين لما عرضها عرض السماء السماء والأرض بس أمال طولها فين ملوش مكان بقى تاني وانت عارف الكون اخره ايه هو الكون سماء وارض بس ما يمكن فيه وسع تاني واحنا ما نعرفش بل ان ال ال ال ان الله تعالى بل ان الله تعالى كشف لاهل العلم حديثا اشارات تشير الى هذا لسه ما وصلوش قوي يعني لكن شافوا كده ايه اشارات تلمح وتلوح بأن هناك عوالم أخرى غير الكو- الكون اللي احنا نعرفه وأن هناك آه، خلق غير السماء والأرض في حاجة تانية والبعض يقول هناك سماوات وهناك إيه أرض في سورة الحجرات مر بنا يقول الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما إيه في الأرض خلاص والله بكل شيء عليم على طول ما هو قالها قبل كده والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما خلاص خلص ولكن يقول في آخر الآية والله بكل شيء إذا هناك شيء غير السماوات وغير الأرض حاجات تانية بقى أنتم ما تعرفوهاش لكن ربنا عارفها أنه ذكر كل شيء في قوله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وال- وبعدين ختم الآية بقوله والله بكل شيء عليم لو ده هو ده يبقى تكرار ملوش لازمة وده عيب في الكلام وخلل لكن كلام الله عالم حكيم طالما أتى بهذا اللفظ هكذا ففي ذلك إشارة إلى أن هناك خلقا آخر غير السماوات والإيه؟ والأرض ومعلومات أوسع من مجال السماوات والأرض وفي سورة الذاريات يقول الله تعالى فيما سبق سمعناه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون علماء الشريعة اللغة والفقه والتفسير وكده يعني لهم تفسير في الكلمة دي وعلماء ال- الكون بقى علماء الطبيعة في هذه الأيام لهم تفسير في هذه الكلمة أيضا كلمة لموسعون ولا مانع فمن جمال القرآن وروعة القرآن أن يكون هكذا واسع المعنى حمالا لوجوه فالمعاني لا تتعارض مع بعضها فاللفظ يشملها علماء الشريعة بيقولوا وإنا لموسعون يعني إيه؟ أي وإنا لقادرون على خلق أكثر من السماوات والأرض وإنا لقادرون على أن نوسع الخلق أكثر من السماوات والأرض يعني من سبع سماوات في كمان سماوات تانية وفي أرض تانية وفي خلق تاني الله أعلم به الله قادر على هذا لكن أو موجود أو غير موجود طب هيفيدنا بإيه نعرفه احنا عرفنا اللي عندنا الأول ده لسه عندنا مش عندنا ده لسه فينا جوانا جوايا أنا شخصيا كإنسان معلومات وأسرار معرفهاش ما خلصتش البحث داخل نفسي أنا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فربنا أخبرنا كده إشارة إلى أن هناك خلقا إيه؟ آخر علماء ال- الطبيعة يقولون وإنا لموسعون يعني الأرض أول ما خلقت كانت ضيقة ثم وسعها الله تعالى الكون كله مش الأرض بس الكو- الأرض والسماء والكل كان ضيقا فاتسع وتمدد لأنهم بيقولوا أن ال- ال- الكون ده السماء والأرض آه، خلقهم الله تعالى على أثر انفجار نجم بالنظرية العلمية اللي عندهم فلما حصل الانفجار طبيعي بالانفجار بيطلع لبره بيبقى طرد ايه خارجي كده فحصل طرد كده خارجي ولا يزال يتمدد وكل ما يتمدد تضعف القوة والسرعة شوية بشوية لحد ما يتوقف قوة الدفع خلصت فيبدأ يلم تاني يوم نطوي ويستدلون على ذلك بقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب زي واحد فتح كتاب وبعدين يقفله تاني هذا إن ثبت كحقيقة علمية هو نظرية حاليا إن ثبت كحقيقة علمية فهو آية من آيات الله وإعجاز في القرآن الكريم ولا يعارض ما قاله العلماء المفسرون علماء الشريعة من أن الله تعالى خلق خلقا آخر غير السماء والإيه والأرض التي نعرفها وفي سورة الحديد أيضا آه الله تبارك وتعالى يذم الذين يبخلون فيقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ثم يذكر الحديد فيقول لقد أنزلنا إلى لقد أرسلنا رسلا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه آه يعني قوة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد كلمة بأس معناها قوة فربنا سبحانه وتعالى ذكر الحديد رمز للإيه؟ للقوة فالسورة مدنية والجو مدني والحياة المدنية كان فيها جهاد والسورة تأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعداد قوة للجهاد هذا هو جو سورة الإيه؟ الحديد وما ذكر فيها من أشياء أخرى إعانة على ذلك وتمهيد لذلك ويعني تأكيد على هذا الإيه؟ المعنى ثم تأتي سورة المجادلة وهي مدنية أخرى هي الأخرى هي مدنية هي الأخرى يعني نزلت بعد الهجرة ويقال المجادلة والمجادلة فيها قصة المرأة التي جادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام في زوجها في زوجها الذي ظاهر منها وفيها آيات أخر فيها حديث عن مجادلة المجادلة معناها الحوار بكلمك وتكلمني حتى لو بتكلم بالراحة وبهدوء وبالدليل برضه اسمها ايه جدال عادي الجدال مش مش مش مذموم احنا لما نقول فلان ده مجادل يعني احنا خدناها عنها ايه صفة ذميمة لا اصل الجدال ما فيش مشكلة ابدا وهو تبادل اطراف الحديث عارفين الحبل ده معمول ازاي اي حبل هو طرفين او حبلين ومجدولين على بعض الحبل ده جاي كده وده جاي عليه كده بعدين ده يجي عليه كده ده يجي عليه كده وهكذا فسمي ايه سمى جديلة وضفيرة فده الجدل ومنه الجدال ان كلامي بيجي على كلامك بعقب على كلامك وتتعقب على كلامي اقول لك الموضوع فلان كذا بتقول لا لا لا لا ده هو كذا لا بس خد بالك انت النقطه اللي ما خدتش بالك منها كذا وهكذا يتبادل الطرفان او اكثر اطراف الحديث فينجدل كلامهم على بعض فسمي جدالا لما يبقى بقى جدال بالباطل عاوز اثبت رايي وبس باي شكل يبقى ده اسمه ايه مراء وهو مذموم وقال فيه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة يعني بأرض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ساعة ما تلاقي الجدال بقى دخل كده في الباطل قلت السلام عليكم أنا أستأذنك وانسحب اه انسحب مش مشكلة ما فيهاش حاجة خالص لكن الجدال العادي ده مش مشكلة فكان اليهود بيقعدوا مع بعض ويتجادلوا على مين على المسلمين يقعدوا يتوزوزوا كده ويتودودوا على مين على المسلمين يتناجى بعضهم مع بعض ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كان يقعدوا جماعات كده على الطريق وعلى المصاطب في الشارع كده قوارع الطريق زي الأهاوي النهاردة كده واللي قدام المحلات وشاف فلان بقى يعرف ده كذا وكذا وكذا هشوف الست اللي ماشيه هناك دي اهو دي مرات فلان والله اعلم رايحه فين ومش عارف جاي كذا دايما رايحه جايه كده انت مالك يا عم تدخل جوه وتسكت قعدت غض بصرك ادي ظهرك للشارع لكن قاعد بقى ايه شغال كده ده اسمه جدال بيجادل صاحبه على الناس اللي ماشيه كان اليهود بيعملوا كده فربنا برضو ذكرها في الصوره دي آه، وبالتالي ربنا امر المؤمنين ان يتجادلوا بالايه ويتناجوا بالبر والتقوى يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله وبين لهم انما النجوى من الشيطان كلام السر المؤذي ده ده من الشيطان فاحذروه وكان آه، من مجالس الجدال مجلس النبي عليه السلام الناس يقعد يتكلم واصحابه يسمعوا وممكن واحد منهم يسال سؤال وهو يرد عليه هذا برضه مجلس من مجالس الكلام يعني فحصل مره يعني كان الايه بتنظم لنا المجالس بتاعتنا حصل مره ان كان مجموعه قاعدين قدام من الصحابه رضي الله عنهم يعني شوف احنا النهارده تتسابقوا على الصف الاول شوف الصحابه كانوا بيعملوا ايه بقى على الصف الاول وخاصه ايه هيقعد بقى مش هشوف عبد بديع يعلم بيه ربنا ده هذا هشوف النبي عليه السلام وشه كده في وش النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدامه نفسه هيجي في وشي صوته اول ما يوصل هيوصل لوداني انا قبل غيري حاجه متعه بقى مش هقول لك فكان يتسابقوا دخل عليهم مجموعه من اهل بدر واهل بدر دول افضل الناس في الارض والملائكة اللي حضروا بدر برضو أفضل أفضل الملائكة في السماء سيدنا جبريل رضي الله عنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تعدون أهل بدر في أهل بدر فيكم قال عليه السلام نعدهم خيرنا أحسن الناس فينا قال وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا هم خيرنا ربنا بعتهم معونة للمؤمنين في بدر آه وربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم يعني اعملوا تعملوا بقى خلاص حضوركم غزوة بدر بس كده خلصتم كده الرصيد بتاعكم والحساب بتاعكم ما عاد عليكم ذنب لو عملتوا ذنوب الدنيا كفاية منكم وقفة, وقفة بدر دي شوف يعني حاجة تخليني الواحد زيي لك يلا بقى يا عم خد راحتك بقى اتفتحت لك اهو ده اللي وصل بقى وسقطت عنه التكاليف بطل صلاه بقى وبتاع فك نفسك من التدين ده لكن الصحابه رضي الله عنهم الكلام ده رغم انه وعد من الله وعد حق وبلاغ صدق من النبي عليه السلام الا انهم لم يهتزوا به ما, ما, ما ركنوش اليه فضلوا برضه على اصرارهم على الايمان والعمل الصالح الى ان قبضهم الله تعالى قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه مات ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عليهم رضوان الله اللهم احشرنا معهم يا رب فلما دخل مجموعة من أهل بدر وهم أفضل الناس انتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم لهم بعض من في الصف الأول إكراما لهم بس مين يسيب مكانه قدام النبي عليه السلام ده لو على رقبتي ما انا مالي اهل بدر والله اهل احد انا ما انا انا عاوز نفسي سيب المتعه دي وامشي فما حدش قام وقفوا كده ما حدش قام فالنبي عليه السلام ايه امر البعض ان يقوموا واجلس اهل بدر او بعض الناس بالصف الاولاني واجلس ايه اهل بدر وان جاءوا متاخرين طبعا الذين أقيموا من مكانهم طاعة النبي واجبة وأطاعوه عليه الصلاة والسلام ولكن برضه في نفسهم زعلانين ليه يعني طب أنا جاي من بدري وتعب نفسه وحجز المكان وحاطط الطاقية والسواك وها أيوة كده برضه أيوة آه حاط كوباية المية مكاني وكده طب إيه ليه يعني أقوم من مكاني زعل فربنا سبحانه وتعالى إيه بين لهم برحمة تشريع يا أيها الذين آمنوا مش للصحابة بس بقى للكل إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا ما لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني حد جه له فضل والإمام أو الشيخ اللي في المسجد مثلا أشار أن أجلسوه بينكم في الصف الأول سمعنا وأطعنا مش للشيخ لا ده ده آية في القرآن نسمع لله ونطيع الله عز وجل وسعنا وخدنا معانا تفسحوا في المجالس فافسحوا الجزاء ايه بقى يفسح الله لكم فين وانت ضيقها ليه ما تسيبها واسعه يفسح لك في قلبك وصدرك صدرك بواسع يفسح لك في العلم يفسح لك في المال والرزق يفسح لك في بيتك بيتك يبقى واسع ربنا يوسع عليك يفسح لك في القبر يفسح لك في الجنة يبقى مكانك كبير جدا سيبها ربنا سابها كده وخلاص اتركها على عمومها يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا حتى لو وصل الأمر إلى القيام فقم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع ليه بقى لأن الناس مقامات بس مقامات محفوظة بطريقة صحيحة مش عشان انا بقى جسمي كبير ولا انا اطول واحد ولا اتخن واحد ولا اقوى واحد ولا انا ما اعرفش شغال فين لا لا لا انما على مقومات صحيحه قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات شفت اللطف ربنا مبين ميزانه هو ميزاني كذا وكذا وكذا طب وانتم يا مؤمنين هتوزنوا بميزان مين مفيش غيره ميزان الله مش كده والأرض وضعها الأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان مش ميزان السوق فقط ميزان القيم ميزان الأخلاق ميزان الناس نوزن الشخصيات إزاي مين يقدم ومين يؤخر مين من يقعد ومن يقوم وهكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وهذه الآية جميلة جدا في حق العلماء ربنا يلحقنا بهم اللهم آمين وجعلنا في صحبتهم وفي مجالسهم فهذا برضو إيه مجلس تناجي الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا بيقعدوا بإيه بيسألوا النبي عليه السلام آه أنا بصراحة ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده عشان خايف البعض يزعل أو ياخدها بطريقة إن الشيخ متكبر ولا حاجة أو بيتقل علينا وبيحجز نفسه عنا وعامل بواب وحجاب نعوذ بالله من ذلك لكن يا أخي ربنا علمنا النظام والدين علمنا النظام على سبيل المثال النهاردة صلاة الظهر وقاعد لسه بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله جالي أخ يسألني ومن بعدي أخ ومن بعدي أخ ومن بعدي أخ خدنا ساعة بعد صلاة الظهر وما تمكنت من أذكار الصلاة وأخرت السنة على سبيل المثال في شيوخ أكبر مني بقى شوف تخيل يعني لو ساب نفسه للناس كده الناس هتعمل فيه هيذاكر امتى هيريح امتى هيعمل امتى ها هشوف وراه ايه يمكن وراه مهمة تانية يمكن حد ما, ما نعرفش ظروفها ايه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا فربنا عمل درس في مين بقى في شخص النبي عليه السلام شوف انتوا تحبوني قد ايه ربنا يجزيكم خير بحبكم امال بقى لو كان قدامكم النبي عليه السلام هتحبوه قد ايه يعني الواحد هيختلق سؤال عشان يكلم النبي عليه السلام هيفتعل اي حاجه هو مش محتاج سؤال ولا بس يسأل ليه عشان يكلمه عليه السلام فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة اللي عاوز يكلم النبي صار في حاجة سؤال مشكلة أي شيء ادفع صدقة تصدق وصدقة وتعالى طب هنجيب منين يا اخوان؟ احنا بنسأله 10 أسئلة في اليوم ولا بتاع مش هنلاحق ومرة عملناها في الدرس مش عملناها أخ يعني حب عملها كده وبعت سؤال وفيه ربع جنيه عشان يدعو الآخرين اللي عاوز يسأل يبعت ربع جنيه كان في تيجي أسئلة قد كده في الدرس كل كتير منها مكرر ومعاد وكده فولا واحد بعت كنا نحطهم في صندوق المسجد والله برضه مش كنت هاخدهم يعني ولكن هو الربع جنيه المثال ده بس الإمام ما حدش اهتم بيه خالص والصحابة ربنا قال لهم كده برضو إذا نجيتم فقدموا بين يدي نجواكم إيه صدقة الصحابة كانوا ما شاء الله أذكياء طبعا أذكى منا كتير فهموا الدرس الله هو ليه ربنا بيعمل كده آه عشان كذا عشان نراعي حال النبي عليه السلام وراه أشياء وراه أعمال وراه أعباء لازم نراعي وقته وشغله وذهنه كده ففهموا على طول ربنا شافهم فهموا في ساعتها يعني ما, ما, ما استغرقش وقت نزول هذه الآية أنزل بعدها بوقت يسير جدا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية يعني حب ربنا بس يعلمهم الدرس بس لكن مش مقصود جمع فلوس ولا حاجة ولذلك ما, ما طولش عليهم يا دوبك نزل الآية دي شوية صغيرة كده يمكن يوم ولا حاجة وراها على طول يقال إنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما كان به حاجة إلى سؤال ولكن أراد أن يطبق الآية أول ما نزلت فراح تصدق بصدقة وراح على النبي عليه السلام حماه طبعا راح على النبي عليه السلام وراح مفتعل أي كلام كده ومتكلم معاه في سورة ولكن الحديث ضعيف هذا الحديث أيضا ضعيف فالراجح والصحيح أنه لم يعمل بها أحد تنفع فزورة دي بقى آية في القرآن لم يعمل بها الصحابة هي دي طبعا غريبة أو دي إيه؟ الصحابة ما عملوش بآية في القرآن آه هي دي ليه بقى مش قصور منهم أو تقصير لا هو الله تعالى لم ينتظر عليهم طويلا أنزل التكليف ثم رفعه سريعا لأنهم فهموا المقصود منه فيا اخوانا الله يكرمكم انا مستحمل مش مشكله والله المستعان لكن في مشايخ كبار يعني المسائل دي بتتعبهم وبتعطلهم فلازم نراعي اوقات الشيوخ اوقات العلماء ونراعي راحتهم وكذا بلاش نستهلكهم في يوم ويومين وما نلاقيهمش بعد كده تاني لازم نراعي وما نتخ... ما تخيلش ان انا لوحدي اللي بسال لا كل واحد عنده سؤال وسؤالين وثلاثه خدت بالك فلازم اراعي دي آه الشيخ اسماعيل صدق العدوي رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا جميعا كان خطيب وإمام المسجد الأزهر كان رجلا ناطقا بالحق رحمة الله عليه آه كان جريء برضه شوية كده فكان في المسجد الأزهر بعد ما خطب الجمعة أو قال درس تقريبا المهم يعني كان في لقاء مع الناس وقام فسلم عليه واحد وسأله سؤال قال له الله أعلم ما اعرفش خلاص الله اعلم فالرجل انتظر عليه شويه كده على ما ده بيسال وده بيسلم وده ما اعرفش ايه والناس واخداها تاتا تاتا كده واحده واحده مش عارف يمشي منهم لحد ما طلع عند الباب الداخلي كده هناك طلع على صحن الازهر بره فراح برضه ايه جاي له من قدام ما هو اكيد بقى ما, ما نسيه هو فكر كده يعني وراح ساله ايه نفس السؤال قال له الله اعلم شويه وسابه لما طلع على باب الجامع بره وراح برضه ايه جه له مره ثالثه فراح برضه سأله نفس الايه يسألك يمكن الوحي نزل ولا حاجة آه راح سأله نفس السؤال كان عليه بصة كده وروح ساكت و هو انا قفة علم ما اعرفش وراح صارخ فيه كده وراح راجل واخد زيه ماشي فلازم نراعي يعني انت سألت مرة خلاص الله اعلم خلاص الشيخ ما يعرفش او او تورع عن الجواب اسأل غيره بقى لازم نراعي هذه المسائل سورة المجادلة هي المجادلة ولا المجادلة هي الاثنين ممكن لكن الأحسن نسميها مجادلة ليه هتقول المجادلة يبقى المرأة التي جادلت زوجها بس يبقى الاسم ده منطبق على قصة المرأة المجادلة بس والكلام اللي بعد كده ما لكن المجادلة ده اسم للعمل نفسه يبقى مجادلة المرأة ومجادلة اليهود ومجادلة الصحابة مع النبي عليه السلام وهكذا شملت الايه؟ العنوان شامل كل السورة المجادة بفتح الدال المجادلة ايه المجادلة والمجادلة؟ طبعا انتوا عارفينها اه امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قال لها زوجها يوما وهما كبيران في السن الحوادث دي حدثت في الصحابة عشان ربنا يعلمنا منها خدوا بالكم والرجالة بيغلطوا كتير واحنا اللي بن... كرجاله برضو احنا اللي بنشيل غلطتنا عن... على ايه على دماغنا بلاش اقول كلمه وارجع فيها تاني خليني راجل عند كلمتي مش كده برضو اه ففكر قبل ما اتكلم هي تنرفزني تستفزني انا اكون حكيم عاقل ها فيعني المسائل كده واقصى ما تقول المراه لزوجها يوم بقى ما تطلع في اخلاقها قوي تقول له طلقني كنت راجل يا اخي طلقني ما عندكش احساس طلقني حدثني بعض من له دراسة قراءة في الدراسات النفسية قال إن المرأة أشد وقت تعلقا بزوجها مش عاوز زوجها يسيبها في ساعة ما تقول له طلقني هم أخوهم كده تعمل إيه بقى ناقصات وعقل ودي هو ده تعبيرها هي هي محبة جدا وماسكة فيه قوي وعشان تمسك جامد بتقول له إيه طلقني ليه عشان ياخدها في حضنه كده ولا انا طلقك برضه يا معقوله وقدرت تقوليها اقعدي اقعدي استريح الدنيا مش هتسعها سعد وهتلاقي المشكله ماتت مثل دور اسمه ايه روميو ده ولا ما اعرفش واعمل بس الدور ده كده المشكلة هتنتهي لكن هتمشي وراها انت راجل عاقل عيب انت حكيم هتمشي وراها تقول الكلمة فقال الرجل لزوجته أنت حرام علي كظهر أمي وأختي الكلمة دي تحرم الزوجة على زوجها ربنا أحلها أحل المرأة جه الزوج قال لها أنت حرام علي خلاص يا أحمد مش أنت بتحرم وتحلل عامل فيها إله ما حرمته حرام زوجتك حرام عليك يعني ايه يعني لا تمسها اوعى تلمسها كهرباء ممنوع اوعى تلمسها حرمت عليك خلاص طبعا انا عاوز زوجتي اه ماشي وماله هنسمح لك زي بعض وتاخد زوجتك تاني لكن بشرط كفارة تكفر ب- ب- ب- بصيام بعتق رقبة اولا مفيش طبعا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومين راجل يقدر على الكلام ده بقى ده رمضان اهوت والناس يعني ربنا يعيننا ويختم لنا بخير يا رب طيب ما ما يقدرش فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ده بيحتار في إطعام مسكين وبيقعد يلف على الشيخ عشان ياخد منه فتوى انه يديله قرشين وخلاص وخلاص ولا يحطهم في صندوق المسجد ليه عشان ما يدوش نفسه لسه هيجيب اكل ويطبخه ويودي للمسكين فده ستين مسكين بقى فمشكله طب ما انا اللي وقعت نفسي فيها فقال سيدنا أوس بن الصامت رضي الله عنه لزوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها هذه الكلمة أنت حرام علي كظهر أمي وأختي فبعد ذلك بعد ما هدأت كده وبرد أراد زوجته فتمنعت عنه وأفلتت منه واستعارت جلبابا من جارتها شوف النساء وخوفها من الله ولم وأبت عليه ولم ترضى له حتى تسأل رسول الله عليه وسلم نسأل الأول النهارده بتقول له روح اسأل في الأزهر أقول لها لا يا بابا، أنا عارف أسأل إيه وأنا محتاج سؤال أنا عارف كل حاجة يا أخ- يا أخينا أنت معلش الحاجات دي صعبة وكبيرة وعاوز شيخي لا لا ما يهمكيش أنت وتصدقوا وزوجها ما بيقراش ولا يكتب وعارف وتصدقوا إن هو عالم وفقيه وبيفتي في الله حتى لو كنت فقيه ما تفتيش نفسك لأنك أكيد واحد بيجامل نفسه المهم آه، خرجت المرأة إلى النبي عليه السلام لتسأله عن ذلك وهناك سألته فقال ما أرى إلا أنك قد حرمت علي أنت حرام علي يا رسول الله بعد يعني طلقني ونتف- ونفترق كده بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني بينا خلف أولاد وعشرة وبتاع قال ما أرى إلا أنك قد بنت منه يعني قطعت عنه خلاص ما فيش صلة يا رسول الله إن لي منه عيالا لو ضممتهم إلي أو إن ضممتهم إلي جاعوا ما أقدرش أكلهم وإن ضممتهم إليه ضاعوا كبير في السن ما أقدرش أربيهم فمشكلة كبيرة دي خد بالك يعني فشوف لنا كده فتوى هنا ولا هنا النبي عليه ما فصلش فتاوى ده هو وحي بينزل قال ما ما عندي شيء الواحد ييأس قلنا لا يأس مع الإيمان ولا إيمان مع اليأس وهي قاعدة عند النبي عليه السلام معاه كده راحت متدورة ناحية كده ورفع ايديها فوق قالت يا رب حل عندك انت نبيك حدوده كده على السلام معلش طبعا الألفاظ دي الله أعلم لكن دعت الله عز وجل واشتكت أمرها إلى الله فأنزل الله وهم قاعدين هم قاعدين لحد ما السيدة عائشة رضي الله عنها بتستغرب وتتعجب لما دخلت المرأة دي هتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال السيدة عائشة من حيائها راحت قاعدة في الأوضة ما هو البيت كله أوضة واحدة راحت قاعدة هناك كده بعيد ليه عشان ما تسمعش المشكلة أسرار البيوت أنا مالي راحت قاعدة هناك فسمع همهمة الكلام لكن بت- الست بتقول إيه الله أعلم فلما نزلت السورة وفيها الفرج قال يا خولة لقد أن أبشري لقد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا يوم السيدة عائشة تعجب تقول سبحان الله سبحان من وسع سمعه الأصوات قد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع كلامها أو أسمع صوتها ولا أفهم كلامها سمع صوت آه لكن بتقول إيه مش قادرة أميز الكلام ويسمعها الله من فوق سبع سماوات سبحان الله العظيم إله فلما نزلت ال- الآيات بقى في أول سورة المجادلة النبي عليه الصلاة قال لها أبشري مريه بلغي الأمر مني مريه فليعتق رقبة شوف بقى المرأة اللي زعلانة من جوزها وجاية تشتكيه ورفع عليه قضية وبتاع ها شغالة محامي عنه محامي دفاع سبحان الله العظيم نساء عندهم وفاء ما شاء الله ربنا يهدينا ويهدي نسائنا يا رب قلت له يا رسول الله والله ما يملك غير رقبته يعتق رقبة منين و... وعنده حاجة ده مسكين غلبان والصادقة فاهم ما عندوش لكن واحدة غيرها تقول عنده والله ما عندوش عنه ما عنده يا رسول الله رقبة ما تكفيش ده كان هيخرب البيت هيضيع العيال ثلاث رقاب خمس رقاب كده عشان يتأدب لكن لا والله ما يملك غير رقبته هذه غير رقبته فقط قال مريه فليصم شهرين متتابعين قالت والله إنه لشيخ عجوز لا يقوى على الصيام هو يقدر يصوم حتى يوم واحد تقول لي شهرين الله ما تخليه يصوم خليه يحس بالمسألة اللي عملها دي لا تدافع عنه مريه فليطعم ستين مسكينا قالت والله لا يجد ما يطعمنا هو لا يأكلنا عشان يطعم ستين مسكين ايه ده ان شاء الله فدخل النبي عليه السلام ناحية في الحجرة وجاء بوسق فيه تمر مقطف كده أو إناء فيه تمر وقال مريه فليتصدق بهذا يطعم المساكين شوية التمر دول فبيت المال اداله من الزكاة عشان يكفر عن ايه عن الظهر بتاعه فقال مريه فليتصدق بهذا قالت على أفقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها يعني ما فيش في المدينة المنورة كلها أحوج إلي أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي عليه السلام ضحكت ازاي؟ النبي عليه برضه ضحك عليه السلام حتى بدت جو... نواجذه وقال مريه فليطعمه أهله تخيل رحب مشكلة وقضية رجعت بتمر أو طعام ما شاء الله يكفيهم فترة يطعم ستين مسكين يبقى هم مثلا كم واحد خمسة عشرة هيكفيهم قد ايه مدة ما شاء الله ورجعت بقى بهدية عظيمة للأمة احنا بقى لما الواحد منا بيطلع في أخلاقه ويغلط ويقول انت محرمة عليا وما اعرفش ايه زوجته هتضيع وبيته هيروح يم ربنا جعل له فرج على ايد مين السيدة خولة رضي الله عنها ما تقول رضي الله عنها تستاهل شيء ده احنا بالذات غير النساء المفروض احنا اللي نقول رضي الله عنها وارضاها اللهم امين فعلى ايديها وبركتها ربنا انزل الكفاره دي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وهكذا التحرير ده كله بقى والصيام والعتق والإطعام لازم قبل ما يلمسها خلص حق ربنا الأول وبعد كده فكر إيه ترجع لها تاني فكر ترجع لها تاني نعم سورة المجادلة آه سورة الحشر حقها كما قال ابن عباس أن تسمى بسورة بني النضير الحشر يعني ايه؟ يعني الجمع حشر لسليمان جنوده يعني وجمع لسليمان جنوده الحشر هو الايه الجمع ويوم القيامة اسمه يوم الحشر اسمه يوم الايه ذلك يوم الجمع لا ريب فيه يوم الجمع برضه طيب ايه الحشر اللي هنا الحشر اللي هنا هو ان بني النضير فرقة من اليهود فرقة من اليهود كانوا على عهد سلام مع النبي عليه الصلاة والسلام والمفروض من ضمن بنود المعاهدة أنهم يتعاونوا في سداد ما على كل واحد منهما لو النبي عليه السلام عليه غرامة مالية لقبيلة أو لكده أو أي حق مادي المفروض إيه بني النضير يساعدوه لو بني النضير استعانوا بالنبي عليه السلام عشان يساعدهم ماليا في مسائل زي كده يساعدهم فالنبي صلى راح لهم في مسألة زي كده فيهود بني النضير استقبلوه استقبالا حافلا أهلا أهلا بمحمد تفضل مرحبا بكم حيوه تحية ايه عظيمة جدا وأجلسوه تحت جدار يعني حتة زي كده يقعدوا عشان يسند ظهره يعني ويركن ويستريح كده ومعاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم خلوا إلى بعضهم كأنهم سيتشاورون في أمر الايه المساعدة هنساعده بكام ونجيب له إيه وكده ومنين و... ها وبينما كانوا يبيتون له تبيتا قالوا فيما بينهم من رجل فيكم مين فيكم راجل زي ما بيقولوا كده رضع من لبن امه قوي ها جريء بنشن صح من رجل فيكم يصعد فوق الجدار ويلقي فوق رأس محمد عليه الصلاة والسلام حجرا فينيحنا منه فإنكم لا تظفروا لا تظفرون بالرجل في مكانه هذا بعد اليوم يعني هو النهارده في وسطنا بشكل ما نضمنش نطوله زي كده قاعد مطمئن ومش مد اخوانه ومأمنة هيفضل قاعد لحد ما ترمي الحجر فوق راسه بر- بمنتهى السهولة لا حرب ولا بتاع وقدر, وقدر الحجر وقع وخلص وخلاص بس من غبائهم مفكرين بيتعاملوا مع عبد بديع ولا مع سيد ولا مع ابراهيم ولا مع بيتعاملوا مع رسول الله عليه السلام يعني موصول فيه وصله بينه وبين ربنا سبحانه فيه خط ساخن وحي شغال فانت هتعملوه ربنا هيكشفه ما خدوش باله مع ان لهم خبره بالنبوه والرساله قبل كده وفعلا ده اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم من مكانه قبل ما حد يروح ولا يجيبوا حجر ولا يجوا كان مثلا واحد قايم منفض مره واحده كده ومشي ابو بكر وعمر قاعدين فكروا ايه ذهب لغرض وسيعود هيعمل حاجه ويرجع تاني فانتظروه فلم يرجع اطالوا الانتظار فلم يرجع فقاما ينظران ما الامر راح فين حتى دخلوا المدينة اليهود طبعا لما جم دول لاجئين سياس- سياسيين مش مش أهل البلد فقاعدين في الأطراف كده يعني فخرجوا من ديار بني النضير ودخلوا هناك في المدينة بقى كده لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ويجيشه ماذا يا رسول الله في إيه خير إيه اللي حصل قال حدث كذا وكذا وكذا وأمرني ربي أن أقوم ولنحاصرن بني النضير ربنا أمرني أن أحاصر بني النضير عشان أجلوهم من المدينة أطردهم من ال- المدينة وشوف سماحة الإسلام زي ما كنا بنتكلم عن القتال شوف ناس عملوا إيه خبر صادق من الله سبحانه وتعالى مش فتنة حد حاططها ولا بتاع لا وحي من الله ورغم كده ربنا سبحانه وتعالى بذاته هو اللي ادى للنبي صلى الله عليه وسلم الأوامر العسكرية يعملها إيه يعمل فيها إيه حاصرهم عليه السلام وأعلنهم أن اخرجوا وخذوا معكم كل ما تستطيعون حمله اللي تقدروا تشيلوه شيلوه ما تسيبوش حاجة إلا السلاح إيش معنى السلاح عشان ما يحصلش قتال هياخدوا السلاح ويمشوا هيضربوا ده هيضرب على ده وده هتعمل حرب إحنا مش عايزين حرب انت زعلتني ونقضت عهدي انا بقول لك امشي من جنبي شوف لك دار بعيده هناك ارجع بلدك هناك شوف لك مكان تاني بس بكل هدوء ده الاسلام لكن هم لو كده هيحاربوا فقال الا السلاح واتركوا وراءكم بعضكم سيبوا شويه رجاله بع- وراكم يرعون زراعاتكم كان زارعين طبعا نخل وحاجات من دي في المدينه شوف ال- الكرم الاسلام بيقول سيبوا بحد وراكم يجمع ثمار النخيل لما البلح يستوي تمر ويجمعوا التمر ويأخذونه ويلحقونكم ولهم الأمان في أحسن من كده في الدنيا بالله عليكم ما عجبهمش قالوا لا ما احناش نازلين واليهود بيبنوا مبانيهم حصون مش مباني عادية تشبك فوق تحت السقف كده ها عشان ايه ما حدش يقدر يعدي وينط من الشباك ولا بتاع حصون حصون فتحصنوا في حصونهم وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إليهم بحال من الأحوال وهكذا ظلوا متمسكين في حصونهم حتى اضطرهم الله تعالى إلى النزول وربنا بقى لما بيعملها ما بتحتاجش وسائل يعني ربنا غلبهم بإيه بجند واحد سري متخفي ما يقدروش يمسكوه ولا يشوفوه ولا يلمسوه وقذف في قلوبهم الرعب بس شوية خوف كده قذف عليهم راحوا انهاروا راحوا نازلين بقوا ياخدوا كل حاجة لحد عارف الباب زمان في البناية الطين كان بيعملوا عرضة خشب بدل ال- الكمر الخرسانة دي عرضة خشب كده حتة خشبة فوق الباب وحتة قائم كده عشان يحطوا فيه المفصلات بتاعة الباب كان بيخلعوها وياخدوها طب انت خدت الباب يعني دي خلاص دي اللي هتيجي علينا ياخدها برضه المهم غيري ما ينتفعش بالحاجة اللي أنا عملتها أخذوا كل شيء وانصرف فأجلاهم الله تعالى وكان دي رحمة من ربنا ربنا بيقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الايه عذاب النار آه، فلذلك يا سيدنا عبد الله بن عباس واحد في مره بيكلمه من الصحابه بيتكلموا مع بعض فبقول له آه، الراجل بيقول يعني سوره الحشر قال له بل قل سوره بني النضير وسيدنا عبد الله بن عباس لا يريد تغيير الاسم ولكن بيبي- يبين له موضوع السوره وهدف السوره ان السوره دي نازله في مين في يهود بني النضير طبعا المنافقين بيشتغلوا مع اليهود شياطينهم زي ما انتم عارفين فيقول الله تعالى في نفس السورة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إخوانهم لأنه خل- بيقول لهم إيه بقى ما تخافوش احنا معاكم لو حتى خرجوكم هنخرج معاكم لو قاتلتم هنقاتل معاكم احنا رجاله ومعاكم وراكم ما تخافش كله كلام في الهوى لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا حد يلوينا عنكم أو يغرينا عنكم لا مش هنسمع كلام حد انتوا بس ولا نطيع فيكم أحدا إيه أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله تعالى يقول والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم حتى لو اضطروا انهم يظهروا معاهم في ال- في في في, في صف القتال وفي المعسكر ساعة الاشتباك بقى هيفروا ويرجعوا ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون القرآن جميل والسور مليانة لكن تأخرنا في الوقت فنكتفي بهذا القدر والله المستعان نقف عند سورة الممتحنة جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله